أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة العشرين من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت الحقيقة كانت حلقة مأساوية تعرضنا فيها لأزمات كبيرة جدا مرت بالأمة الإسلامية بصفة عامة ومرت بفلسطين بصفة خاصة تعرضنا للحروب الصليبية وكيف استطاع الصليبيون أن يؤسسوا في سنة 490 من الهجرة إمارة الرها في جنوب تركيا وفي شمال العراق وشمال سوريا واستطاعوا أن يؤسسوا إمارة أنطاكيا في شمال غرب سوريا واستطاعوا كذلك أن يصلوا إلى بيت المقدس وأن يحاصروا القدس في غياب كامل عن الحمية الإسلامية للجيوش الإسلامية المبعثرة هنا وهناك في المدن المختلفة بل على العكس وجدنا تمويلا و... ودليلا وإعانة وهدايا للجيوش الصليبية في طريقها من أنطاكيا إلى بيت المقدس كل ذلك لتجنب القتال مع الصليبيين طبعا نوع كبير جدا من الذلة والمهانة وقعت على الأمة الإسلامية فتحت فيها الأبواب للصليبيين فدخلوا حتى وصلوا إلى بيت المقدس وهناك ارتكبوا المذبحة الشنيعة وقتلوا سبعين ألف مسلم في يوم واحد في فتحهم لمدينة القدس وكانت المأساة ديت في 22 شعبان سنة 492 من الهجرة وده بيوافق 15 يوليو سنة 1099 من الميلاد طبعا لما دخلوا بيت المقدس عملوا زي ما قلنا المرة اللي فاتت صلاة الشكر على انهم يعني فتحت لهم الابواب في بلاد المسلمين وحصل مباشرة في نفس اليوم اللي دخلوا فيه الى القدس تنازع على سلطان القدس مين اللي يحكم القدس وطبعا التنازع ده كان اشد من التنازع الذي كان على انطاكيا او الرها او غيرها لان القدس هي اهم مدينه في العالم للنصارى واهم مدينه لكل الديانات تعظم بكل الديانات يعني يعني مكه والمدينه طبعا اعلى قدر عند المسلمين لكن لا يعظمها اليهود او النصارى لكن مدينه القدس تعظم من كل الديانات تعظم من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى فالذي يحكم هذه المدينه له مكانه اجتماعيه عاليه جدا راقيه جدا في كل العالم ليس فقط عند النصارى فتنازعوا عليها تنازعا شديدا وحصل صراعات كثيرة ليس المجال لتفصيلها وفي النهاية وصل الحكم لجودفري دي بايون اللي هو كان رئيس أكبر الجيوش الفرنسية القادمة من شمال فرنسا من غرب ألمانيا طبعا البابا أوربان الثاني اللي هو حرك كل الجموع ديت كان مات قبل دخول الجيوش الصليبية إلى أرض القدس يعني ما يعرفش إن القدس فتحت وتولى بعديه واحد اسمه باسكال الثاني وما كانش لسه مثبت اقدامه بحيث ان هو ينازع جودفري دي بايون الحكم المباشر لمدينه القدس فاستلمها جودفري دي بايون عشان يعمل برضه تمثيليه كده يقنع بيها الناس ان هو راجل ديني وراجل يعني جاي عشان المسيح وعشان الصليب وعشان النصارى يعني سمى نفسه حامي بيت المقدس يعني ما رضاش يسمي نفسه ملك فقال انا حامي بيت المقدس وما رضاش يلبس تاج من الذهب لبس تاج من الشوك وقال لا البس تاجا من الذهب في بلد يعني لبس فيها المسيح تاجا من الشوك وعمل التمثيليه ديت وهذه التمثيليه انطلت على جموع كثيره من المؤرخين لا اقول غير المسلمين ولكن المسلمين يعني غير المسلمين معروف بيزوروا التاريخ بتاعهم يكتبوا زي ما هم عايزين يكتبوا والتاريخ كما تعلمون يسجله المنتصر فكتبوا الكلام بتاعهم على هواهم لكن كيف ينقل المسلمون ان هذا الرجل اختاره النصارى لتقواه وورعه ولطيبة ولطيبة قلبي والله يا إخواني ويا أخواتي هذا الكلام مكتوب في مراجع إسلامية إن جودفري دي بايون اختاروه عشان هو طيب القلب وعلشان هو ورع وعشان هو تقي تخيلوا إن هذا الكلام يكتب بعد أن ذبح في اليوم السابق 24 ساعة بس 70 ألف مسلم في المسجد الأقصى في مدينة القدس تخيلوا طبعا غياب كامل للرؤية عند هؤلاء المؤرخين ونحتاج فعلا أننا نعيد كتابة التاريخ الإسلامي جودفري دي بايون خد القدس طيب عايز بقى يعمل مملكه هي القدس مدينه وعايز يعمل مملكه كبيره وطموحه في كل فلسطين والارض المباركه فلسطين بكاملها فعايز يعمل مملكه فبدا يوسع الاملاك بتاعته لكن قوته العسكريه ضعيفه الجيش اللي معاه ليس جيشا كبيرا يستطيع ان يتحرك هنا وهنا فطلع من من مدينه القدس بعد ما استقرت الاوضاع في داخل مدينه القدس طبعا ذبح كل مسلم زي ما قلنا وحرق كل اسمعوا الكلمه دي اليهود اليهود طبعا مش بيعيشوا في القدس عشان العهدة العمرية لكن اليهود كانوا بيعدوا يزوروا مدينة القدس عشان المدينة المقدسة عندهم أي يهودي كان موجود في داخل القدس جمع وحطه في الكنيس اليهودي هناك وحرق الكنيس بمن فيه من اليهود عشان تعرفوا الحرب العنصرية اللي كان عاملها الصليبيين ضد أي حد مخالف ليهم حتى زي ما شفنا قبل كده حرقوا ولا قتلوا واغتصبوا النصارى الأرثوذكس في طريقهم لحد ما وصلوا بلاد المسلمين حرب إبادة عرقية على أعلى مستوى فجودفري دي بايون خد الجيش بتاعه بدأ يحتل المدن اللي حوالين القدس احتل يافا واحتل اللد واحتل الرملة واحتل نابلس واحتل بيسان واحتل طبرية لكن مش قادر يحتل كل المدن الموجودة في فلسطين وبالذات ان في بعض المدن على قوة كبيرة وبعض المدن ما زالت في يد الحامية العبيدية زي مدينة عسقلان وزي مدينة أرسوف وزي مدينة عكا طيب يعمل ايه؟ بدأ يعمل معاهم سياسة سبحان الله قديمة حديثة وشوفوا كده الكلام ده واسمعوا وتدبروه عشان تعرفوا ازاي اعدائنا بيغزوا بلاد العالم الاسلامي وازاي المواقف دي بتتكرر واحنا يبدو ان احنا ما بنقراش التاريخ قرر ان يقوم مع المدن التي لم يستطع ان يفتحها بالقوه قرر ان يقوم معها بمباحثات سلام فبدأ يعمل نوع من السلام مع هذه المدن الفلسطينية الإسلامية الموجودة في داخل فلسطين مع أن في إيديه القدس وفي إيديه أكثر من مدينة إسلامية واجبة التحرير على المسلمين فعمل معاهدة سلام مع أرسوف عمل معاهدة سلام مع عكا معاهدة سلام مع قيسرية ومعاهدة سلام مع عسقلان طيب كيف يمد هذا السفاح يده بالسلام؟ إيه اللي هيحققه؟ شوفوا هيحقق إيه أولا هيحقق اعتراف من المسلمين بمملكة بيت المقدس النصرانية وده لعل أكبر المكاسب اللي ممكن يحققها خلاص المسلمين يعملوا معاهدة معناها معاهدة مع رجل يملك هذه البلاد نقره على القدس في سبيل أن يقرنا نحن على عسقلان أو على قيسرية أو على جزء من أرض فلسطين هو في نفس الوقت في حاجة للأيدي العاملة خلي بالك هو جاي يعيش في هذه البلاد معاه الجيش بتاعه الجيش بيتناقص تدريجيا فعايز ناس تشتغل في المزارع وناس تصنع ليه الاشياء وناس تبني له وناس تبني له حتى القلاع اللي هو بيبنيها العسكريه محتاجه ناس يبنوها فهيجيب منين هيجيب الناس المسلمين اللي موجودين في هذه البلاد بعد عقد معاهدات السلام يجوا يشتغلوا له بالاجره في بلاده طبعا الكلام ده كله يا اخواني واخواتي مؤقت لحد ما يتمكن من القوه ويجي له مدد من اوروبا وساعتها هيلغي كل هذه المعاهدات ويقتحم فلسطين بكاملها في نفس الوقت هينشط حركة التجارة في داخل فلسطين والكلام ده ليه؟ الكلام ده لأن جودفري دي بايون معهوش أسطول والأسطول الفرنسي في ذلك الوقت كان ضعيف جدا وأقوى أسطول في المياه في مياه البحر المتوسط كان أسطول إيطاليا وأسطول إيطاليا ده مكون من أسطول جنوة وبيزا والبندقية اللي هي فينيسيا فدي أقوى أساطيل بس الأساطيل دي أساطيل تجارية مش أساطيل عسكرية أساطيل يعني هو مش هيقدر يساعده إلا إذا ضمن فلوس فيعمل ايه؟ قال له تعالى شجع التجاره في بلاد فلسطين وبلاد الشام، انت هفتح لك مجال تجيب البضاعه بتاعتك من ايطاليا ومن العالم كله وتبيعها في ارض فلسطين وارض الشام والناس ديت معاها فلوس وعاشت بقى فترات طويله في ترف وثراء فممكن يشتروا منك في سبيل ان انا تجيب لي الجنود تلو الجنود من من اوروبا وتجيب لي السلاح تلو السلاح من اوروبا، يعني معاهده يعني تبادل منافع الجمهوريات الايطاليه هتاخد تجاره والجيش الصليبي في القدس هياخد سلاح وياخد جنود طب التجار دولت هيبيعوا لمين فقال لك نعمل معاهدات سلام مع المدن الفلسطينيه فتصبح سوق لهذه التجاره الايطاليه في نفس الوقت هيعمل انقسام داخل المجتمع الفلسطيني ودي في غايه الاهميه في ناس هتوافق على مباحثات السلام وفي ناس هترفض مباحثات السلام ويحصل صراع بين الفلسطينيين ده موافق وده وده رافض وقد يقتتل الإخوة في داخل البلد الواحد والمستفيد الأول هو الجيش الصليبي في القدس في نفس الوقت هيسكن روح العداء لان هو لما يعمل هذه المعاهده خلاص والله اللي جوه اللي جوه القدس ده واحد صاحبي وواحد صديقي عاملين مع بعض معاهده سلام بنبيع ونشتري مع بعض مفيش اي مشاكل فروح العداء في الشعب المسلم هتروح سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة هننسى وتصبح دولة الصليبيين دولة صديقة موجودة في داخل القدس تصادق عسقلان وقيصرية وغيرها من مدن المسلمين برضه في نفس الوقت هي فترة استعداد هناخد فيها راحة المسلمين القضية بعيدة عن دماغهم واحنا عمالين نجهز ونعد وتجينا الجيوش تلو الجيوش وقوتنا هتبقى أكبر وبعد كده نبقى نخلف المعاهدة في آخر الوقت في نفس الوقت يا إخواني بيفرض في هذه المعاهدة تخيلوا شوفوا الخسة والذلة اللي كانت عند المسلمين يفرض في هذه المعاهدة معاهدة السلام جزية يدفعها المسلمون والمسلمين بعد كل هذه الكلمات التي قلناها وافقوا على مباحثات السلام ومنهم من باع الأرض والعرض والوطن وحط إيديه في إيدين جودفري دي بايون عشان يعمل معاهدة السلام باع فيها أجزاء من فلسطين والكلام ده كله مؤقت لحد ما تكتمل القوة لجودفري دي بايون وهياكل فلسطين كلها زي ما هنشوف إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على آه، اقتحام الجيوش الصليبية لأراضي المسلمين وعلى رد فعل المسلمين للأسف كان رد فعل مخزي وشفنا الأبواب بتتفتح للصليبيين بمنتهى السهولة ومفيش أي نوع من المقاومة من المسلمين وشفنا سياسة جودري دي بايون السفاح الذي آه، عقد معاهدات سلام مع آه، بعض المدن الفلسطينية تجنبا لشرها فترة من الزمن ثم بعد ذلك ما الذي حدث يا إخواني بمجرد أن أتت له القوات من هنا وهناك بدأ يخرج بره حدود القدس ويخرج بره حدود المعاهدات والاتفاقيات ويخون هذه العهود وده شيء مش مستغرب بالعكس الناس اللي بتستغرب أن يخون اليهود أو النصارى عهودهم هؤلاء لم يقرأوا كتاب الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون يعني ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا الدنيا يصف لنا التاريخ ويصف لنا المستقبل ويصف لنا الواقع الذي نعيش فيه الذي لا يقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى لا يلومن لا يلومن إلا نفسه هو اللي بيوقع نفسه المشاكل هو اللي بيشوف الحفر ويقع فيها متعمدا طبعا ده شيء فعلا يدل على غباء شديد وعلى بعد شديد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى المشكلة إن جودري دي بايون خالف العهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة في رحلته الطويلة وهو جاي من أنطاكيا لحد بيت المق- المقدس فكيف يأمن المسلمون لعهدي في هذه الأوقات يا إخواني كانوا يحافظوا على قليل حياة يعني مجرد ان انا اعيش حتى ان شاء الله يوم زياده يومين زياده ولا تجدنهم احرص الناس على حياه هذه الايه نزلت في اليهود وفي كل من اتصف بصفتهم من البشر يعاقب بمثل ما عوقب به اليهود قبل ذلك من الذله والمسكنه ضربت للاسف الشديد الذله والمسكنه على المسلمين في هذه الفتره المؤسفه في تاريخ الامه طبعا انا مش بلوم بس على القواد وعلى الرؤساء اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت لكن الوم ايضا على العلماء الذين كانوا يعيشون في هذا الزمن احنا بنتكلم على سنة 490 491 من الهجرة يعني من سنة 463 من الهجرة وتحررت هذه البلاد من الاحتلال العبيدي سواء كانت منطقة الشام بكاملها أو منطقة فلسطين ووجد فيها علماء السنة يعني بقالنا دلوقتي حوالي 27 سنة في علماء سنة فلماذا لم يتحركوا تجد بعض الروايات في تاريخ دمشق لابن عساكر يذكر فيها أن العلماء في ذلك الوقت كانوا لا يتكلمون خوفا على حياتهم طبعا دقاق بن توتش اللي كان بيحكم دمشق ولا رضوان بن توتش اللي بيحكم حلب الاثنين كانوا من الحكام الظلمه الفاسدين فمهدد اي عالم يتكلم ان هو يدبح في هذه البلاد فكل واحد ساكت ليه كل واحد محافظ على آه، آه، عمري وعلى حياتي وعلى سلطاني وعلى كرسيي وعلى كذا وكذا من متاع الدنيا طيب الجاهل يجهل والعالم يسكت فكيف يتعلم الناس فلا ألوم آه، الحكام وحدهم ولكن ألوم أيضا معهم العلماء بل ألوم يا إخواني وأخواتي الشعوب التي رضيت بهؤلاء الحكام ورضيت بهؤلاء العلماء الشعوب يا إخواني التي لا تثور إلا من أجل رغيف العيش هذه الشعوب لا تستحق الحياة الشعب الذي يستحق الحياة فعلا هو الذي الشعب الذي يثور من أجل عقيدته من أجل دينه من أجل أرضه من أجل عرضه تحرك فيه نخوة يدافع عن نفسه ما رأينا دفاعا عن النفس حتى عن النفس في حروب الصليبيين في اوائل دخول الصليبيين الى بلاد المسلمين وشفنا زي ما ش- آه، زي ما شفنا الركوع المستمر والخنوع المستمر لجيوش الصليبيين طبعا ده كله تراكمات سنوات وادى الى وقوع آه، العالم الاسلامي تحت سيطره الصليبيين قامت لحد دلوقتي ثلاث امارات في العالم الاسلامي الصليبي قامت اماره الروها 490 هجرية إمارة أنطاكيا 491 هجرية إمارة بيت المقدس 492 هجرية وبعد كده ب 11 سنة بتقوم إمارة طرابلس ودي بت- متكونة من مدينة طرابلس في لبنان وما حولها من مدن سواء في لبنان أو في جنوب آه، سوريا والمدينة دي قامت الدولة الإمارة دي قامت سنة 503 من الهجرة وبذلك قامت أربع إمارات في العالم الإسلامي صليبية وهم دولة اللي كملوا معانا لحد آخر الحروب الصليبية طبعا زي ما انتم شايفين انا عارف ان في احباط شديد عند المشا- المشاهدين والمشاهدات وشايفين ازمات هنا وهناك وتلطيش في المسلمين يعني سبحان الله الواحد يقول انا نفسه الواحد يعني ايه يشم شويه آه، يعني آه، آه، هوا ويقول الحمد لله في امل هل في امل ولا مفيش امل هل ممكن يحصل وقت يخش في الصليبيين او اعداء الامه امه الاسلام دون ان يرفع مسلم واحد يده بالدفاع عن حقوق المسلمين انا اقول لكم يا اخواني ده مش ممكن لازم يكون في نور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم يعني لازم يكون في طائفة من المؤمنين الصادقين المجاهدين الذين لا يرجون إلا رحمة الله عز وجل ولا يطلبون إلا رضاه ولا يطمعون إلا في جنة ولا يخافون إلا من نار هي دي الطائفة اللي ممكن تنصر الدين ولازم تكون موجودة بس ما كنا ما شفناش في ارض فلسطين وما شفناش في ارض الشام ولا طبعا في مصر مصر كانت محتله بالاحتلال العبيدي بعيد خالص عن القضيه جت منين سبحان الله جت من شمال العراق منطقه بعيد خالص عن القصه ولم تدخلها الجيوش الصليبيه لكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر يا اخواني يا اخواتي من هذه المنطقه خرج النور الذي اضاء بعد ذلك ظلمات الصليبيين في ارض الشام وارض فلسطين واشمعنى شمال العراق شمال العراق سبحان الله يعني صدر لنا حركات جهادية كثيرة جدا في قصة الحروب الصليبية واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا العاشر جايين من شمال العراق بالذات طب ليه اشمعنى شمال العراق نرجع ورا خمسين سنة ونفتكر أسماء قلناها في الحلقات السابقة نفتكر قلب أرسلان ونفتكر ملك شاه ابن قلب أرسلان اللي حكم قلب أرسلان من 455 ل 465 10 سنوات ووراه ابنه حكم 20 سنة من 465 هجرية ل 485 هجرية 30 سنة من العلم والجهاد والدعوة والتقوى والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن في هذه المنطقة في العراق ومنطقة فارس ومنطقة شرق العالم الإسلامي والوزير العظيم جدا نظام الملك الطوسي رحمه الله أعظم وزراء الأمة الإسلامية من عهد الخلفاء الراشدين لحد هذا الزمن وهذا الرجل كان عنده طاقة علمية عالية جدا وحب للخير وأنشأ مدارس كثيرة في كل بقاع العالم الإسلامي التي تحت سيطرة السلاجقة وعرفت هذه المدارس نسبة إليه بالمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله ومحتاجين الحقيقة نفصل كتير جدا في قصة حياته لكن ما عندناش وقت في هذه الحلقات ف نشطت حركة علمية كبيرة جدا وحركة جهادية كبيرة جدا وحركة دعوية كبيرة جدا في هذه المناطق فلما دخل الصليبيون إلى أرض المسلمين في الشام وفلسطين شعر المسلمون في شمال العراق البعيد عن الأحداث بالأسى لما يحدث في هذه البلاد المسلمة والأسى لما يحدث في هذه البلاد المباركة أرض فلسطين وأرض القدس فبدأت تتحرك فيهم الحمية وبدأت تخرج منهم الطاقات الجهادية خرج منهم كربوغة قبل كده زي ما قلنا بس جيشه كان ضعيف وخرج منهم بعد كده شكرمش وخرج مودود ابن التنتكين رحمه الله ودي شخصية من أروع الشخصيات في التاريخ الإسلامي للأسف ما نعرفهاش شخصية من عراق تركيا وعنده حمية عالية جدا للجهاد وكان عنده برضه تقوى وورع وقيام وصيام وكان عنده طاقات إدارية وسياسية على أعلى مستوى حرك الجيوش لكنه للأسف كان عملاقا في زمان الأقزام ما نصره أحد بالعكس رضوان ابن توتش اللي هو كان حاكم حلب اللي المفروض أكتر الناس المضارين بالمشكلة أغلق أمامه الأبواب ودس عليه الدسائس وقام بالمؤامرات تجاهه لأنه خايف أنه يجي يحرر البلاد من الصليبيين وياخدها هو فوقف ضده مع الصليبيين انظروا إلى العقول المختلة التي كانت تحكم العالم الإسلامي في ذلك الوقت ومودود ابن التنتكين رحمه الله لم ييأس وحارب مرة واثنين وثلاثة وانتصر في سنة 507 من الهجرة في موقعة كبيرة جدا موافق 1113 ميلادية على الصليبيين في فلسطين تخيل يعني اخترق العالم الاسلامي كله جاي من شمال العراق، اخترق سوريا بكاملها، واخترق لبنان، واخترق شمال فلسطين ووصل الى منطقه في جنوب طبريه، جنوب بحريه طبريه، وانتصر على الصليبيين في موقعه الصنبره، موقعه من اعظم المواقع في تاريخ المسلمين، وذل فيها الجيش الصليبي ذلا كبيرا وهرب يعني اعداد كبيره من الجيش الصليبي هنا وهناك وقتل عدد ضخم من الجيش، انتصار فعلا كبير والكلام ده كان في 7 محرم 507 هجرية يعني بعد حوالي 16 سنة أو 17 سنة من دخول الجيوش الصليبية إلى أرض الإسلام وفي هذه الموقعة يا إخواني ظهر نجم أحد الأبطال المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية كان يقاتل كجندي في جيش مودود رحمه الله وهو عماد الدين زنكي رحمه الله كان أحد الجنود في هذا الجيش وكان شاب صغير كان عنده 24 سنة وقت هذه المعركة طبعا عماد الدين زنكي رحمه الله يحمل السيف وهو عنده 12 سنة ويجاهد في جيوش كربوغة وجكرمش وكل من سبق مودود ابن تنتكين رحمه الله وسبحان الله بعد ثلاث شهور من انتصار مودود ابن التنتكين رحمه الله على الصليبيين دس عليه رضوان ملك حلب على الأغلب دس عليه من يقتله من الشيعة الإسماعيلية فقتله في مسجد دمشق وهو يصلي صلاة الجمعة لتغلق بذلك صفحة جهاد من مودود بن تنتكين ويظهر للعالم الإسلامي كل الفضائح التي كان عليها زعماء وقواد العالم الإسلامي في ذلك الوقت لكن يا إخواني ويا أخواتي بفضل الله لم يمت الجهاد بموت مودود ولا يموت أبدا الجهاد في سبيل الله وإلى يوم القيامة ستظل الراية مرفوعة وظهرت اسماء اسلاميه كتيره منها سقمان ابن ارطق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو كان بيحكم فلسطين واتجه الى شمال الجزيره منها بلك ابن بهرام منها الغازي ابن ارطق منها اقصنقر اسماء انا عارف ان معظم المشاهدين والمشاهدات ما يعرفوش عنها حاجه لكن الناس سبحان الله كانت اسماء من اروع الاسماء في تاريخ المسلمين لكن كل ده في الآخر سلم الأمر لعماد الدين زنكي رحمه الله عشان يتولى قيادة المسلمين استلم إمارة الموصل رحمه الله في سنة 521 من الهجرة وقعد يحكم المسلمين لسنة 541 من الهجرة مع أن كل الظروف كانت ضده مع أنه نشأ يتيما وحيدا وقد قتل أبوه على يد توتش ابن قلب أرسلان هذا الحاكم الظالم الذي كان يحكم بلاد الشام مع أنه ما كانش ليه أي إخوة كان ناشئ وحيد فقط ليس له إخوة من الرجال أو النساء مع أنه مر بظروف صعبة وساب حلب اللي كان متربي فيها وعاش في الموصل مع كل هذه الظروف اللي إن ربنا سبحانه وتعالى صنعه على عينه وأنشأه نشأة إسلامية رائعة كان مجاهدا كان عالما كان مغيرا كان مجددا وهو ده اللي هيبتدي صفحة الجهاد الحقيقية مع الجيوش الصليبية قصته قصة مؤثرة وأولاده أصحاب أثر كبير جدا في حرب الصليبيين ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته